السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي في الله كل عام وأنتم بخير بدأنا منذ الأمس رحلة الاستعداد لرمضان دورة الاستعداد لشهر رمضان وأريد أن تعاهدوني وأعاهدكم على أن نجد في كل حلقة عمل نقوم به دعونا من أن يظل كلامنا مجرد كلام إنني أريد في كل حلقة أن نجد أمل يعني في كل حلقة اسألني أعمل إيه يعني ها أعمل إيه في الحلقة دي طلعت من الحلقة دي بإيه أعمل إيه كانت الحلقة الماضية العمل وقفة إن أنا أقف مع نفسي وقفة وأفكر أنا رايح فين وجاي منين وهعمل إيه وهستمر ولا لأ كتير جدا قلت الكلام ده قلت ياما ناس فلان وفلان وفلان وفلان نفسه يقعد مع الشيخ ابو اسحاق الحويني شويه صح كده ياما ناس نفسه يقعد مع الشيخ محمد حسان شويه نفسه يقعد مع الشيخ فلان شويه ما نفسكش تقعد مع نفسك شويه هي دي عايزك اقعد مع نفسك شوية يا رب اكفينا شر التليفونات يا رب تخلص من تليفوناتك واذا كنت في بيت معك زوجتك وولادك قول لها بعد اذنك يا حاجة او زي ما بتقول لها لزوجتك بعد اذنك يا ايه سيبيني واحد شوية انا بحبكم في الله وعايز اتخلص من موضوع التهريج اللي احنا اللي انا فيه ده إن طبعا الشيطان مش هيسيبك زوجتك هتقول لك اه عايز تقعد لوحدك ليه بقى ان شاء الله بتفكر في ايه ناوي على ايه في حب جديد في حياتك قول لها اه ربنا ربنا حب جديد في حياتي ربنا اهتمام جديد في حياتي ربنا شغل جديد في حياتي ممكن تسيبيني لربنا شوية ولا تيجي معايا نروح لربنا ادخل أوضة واقفل على نفسك واقعد مع نفسك شوية دي الحلقة بتاع المرة اللي فاتت يا سلام لو ربنا أكرمك وزوجتك ست طيبة لها نفس لينه مطوعة وجت قعدت معاك في الطريق لربنا تبدأوا تقرأوا مع بعض لا أنا عايز أقول قبل ما نقول تقرأوا هنمشي الخطوات التلاتين حلقة دول تلاتين خطوة تلاتين درجة لربنا نلتقي فيهم مع بعض فأول أول وقفة إن الإنسان يقعد مع نفسه ويشوف هيعمل إيه تعالوا لنبدأ الحلقة الثانية قال الله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا البداية قم البداية قم قم شوف تعالوا نشوف البداية مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايزك كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه مش هتحتاج ان أنا كل مرة أقول لك صلي عليه لا عايزك تصلي بجد يعني الإخوة اللي سامعيني في التلفزيون أو في ال- ال- اللي شايفيني دلوقتي اللي سامعيني دلوقتي عايزك تنطق مش مش س- س- س- لا انطق قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل ما تسمع اسم النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعيش في مكة وكانت الجاهلية طاغية لا ترى إلا صنما قد هام في صنمي فقيض الله له صل عليه فقيض الله له حب العزلة فكان يخرج إلى غار حراء الليالي ذوات العدد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يروح يسيب مكة كلها بضجيجها والمولد اللي الناس عايشة فيه ويخرج للصحراء ولو شفت انت غار حراء دلوقتي تلاقيه في قمة جبل مش يمشي شوية في الصحراء لا لا لا ده بيطلع جبل وجبال مكة آه جبال قاسية فيها ق... يطلع الجبل ويقعد فوق في الغار صلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل في يوم من الأيام الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم جالس في الغار في الليل والدنيا ضلمة يدخل جبريل فيضمه يحضنه بعض الناس مش متصور الموضوع اتصور كده ها فكر في مخيلتك ان جبريل الملك العظيم ده اللي ربنا قال عنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين ها آه، يحضن سيدنا النبي المخلوق البشري الهزيل آه، الضعيف ياخده في حضنه بس حضن جامد قوي حضن جامد قوي قال فضمني حتى بلغ مني الجهد وفي الرواية الثانية حتى أحسست بمس الموت ضمة جامدة قوي غطني ضمني ثم أرسلني وقال اقرأ اقرأ قلت ما أنا بقارئ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب فقال إيه أنا ما بعرفش أقرأ فضمني الثانية حتى بلغ مني الجهل أنا عايزك تتصور الض- عايزك تحسها دلوقتي حس بالنبي صلى الله عليه وسلم حس بضلوعه حس بالضمه دي حسها حسها في قلبك كانك انت اللي بتضم حس بضلوعك كده حس بظهرك حس بكتافك حس ببطنك لحد ما الرسول اختنق حس انه روحه هتطلع خلاص ثم ارسلني وقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فضمني الثالثة ثم أرسلني قال اقرأ قال فخشيت أن يضمني بعدها فقلت ماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق أو كده أنت كان العبد نائما في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان نايم في غفلة شديدة قلبه نايم عينيه مفتحة ولسانه لبلب ورجليه راحة جاية ولكن قلبه نايم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين نايم انت بقالك عشر شهور نايم 300 يوم نايم وجاي انا النهارده اصرخ فيك قم قوموا لله اتخضيت انت ايوه الراجل اللي بيزعق جه يبقى رمضان جه قوموا لله قوم الحق نفسك فبدأت تصحى انت محتاج حد يضمك الضمة دي لازم لك شيخ لازم لك امام لازم لك قائد لازم لك مربي لازم لك دليل لازم ياخد بايدك في الطريق ده يعلمك يوجهك يشاور لك من هنا لا تعال من هنا لا خلي بالك من هنا لا اوعى هنا لا احذر هنا خلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما الملك قال لما هو قال ماذا أقرأ هي هي دي قضية افهمني عشان أقول اللي هنعمله الحلقة دي العمل قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فأهم حاجة أنك أنت إيه تعمل تعمل فالعمل في الحلقة دي الفهم انك تفهم هتفهم ايه هقول لك بس خلي بالك ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جبريل ضمه الاولانيه والثانيه مش فاهم وفي ايه الثالثه فهم بقى قال له ماذا اقرا لما فهم وسال السؤال الصح جاته الاجابه الصح ماذا اقرا هي مش ما انا بقار انت مالكش دعوه انت هتقول طب انا مش فاهم انا ما اعرفش انا ما اعرفش اعمل ايه طب اخلص من الم- من الظروف اللي انا فيها ازاي ما تقولش كده قول اعمل ايه ماذا اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم مش بس الكريم الأكرم فلما سأل السؤال الصح ها، جاء الفرج لا وجد الإجابة الصح الرسول صلي عليه ودي نتيجة ال نتيجة ال نتيجة القوم الانتفاضة الأولانية راح البيت قال زملوني زملوني يعني ايه غطوني دفوني نيموني الكلمة اللي بتخوفني عن النبي او ب ب ب ب ب بأشفق على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه والله لقد خشيت على نفسي يا خديجه بيقول لا والله ده انا انا خفت على نفسي ما بيخافش خاف صلى عليه فلما قال زملوني نزلت يا ايها المزمل قم ما فيش نوم انت لما جات لك اليقظة والغطة دي دي مش بتاعت نوم دي بتاعت قم هي دي هي دي وقفة الحلقة دي يا أيها المزمل قم وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام قام 23 سنة لم يهدأ ولم ينم قام قام سيدنا النبي وده النداء اللي انا بطالبك بيه النهارده قم القومة لله ده النداء اللي انا بطالبك بيه النهارده قم القومة لله شوف الحديث ده عشان تعرف تقوم ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجب ربنا عجب ربنا عز وجل من رجلين رجل سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه وضبطها بعضهم وحيه أهله وحبه أحبابه أهله وحيه الناس بتوعه اللي حواليه سار عن فراشه ووطائه عن أهله وحبه إلى صلاته فيقول ربنا أي ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي إنها الثورة الثورة الحقيقية على نفسك الأمارة بالسوء هي دي بقى اللي اسمها ثورة انك تثور على غفلتك انك تثور على معاصيك انك تثور على ذنوبك انك تثور على صحبة السوء انك تثور على المثبطين والداعين الى الغفلة والكسل والبطالة انك تثور على الكسل انك تثور على الشهوات انها الثورة الثورة الحقيقية على المعاصي والذنوب على الفسق والفجور الثورة على النفس والخروج من سلطانها هي دي الثورة الحقيقية لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام قم الليل إلا قليلا الليل عشر ساعات قم منه تسعة قم منه تمانية إلا قليلا قم لما نزل فتر الوحي وبعدين جاءه جبريل رجع تاني جري يقول دثروني دثروني نزل نزلت يا ايها المدثر قم كل ما ينام ربنا يقول له قم قم خلاص ما عادش فيه نوم انها القومه التي قامها أهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قال تعالى أول الآية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إنها القوم وربطنا على قلوبهم عشان كده عايزك دلوقتي ودلوقتي حالا تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى حول الله وقوته وتقول له يا سندي يا وليي يا حبيبي يا إلهي يا مولاي لا حول ولا قوة إلا بك وعايزك من دلوقتي عشان تقدر تمشي في السكة دي الطريق إلى الله محتاج وبشدة جدا محتاج إلى الله محتاج إن ربنا يكون في عونك فمحتاج تعرف إزاي تتواصل مع ربنا واحنا قاعدين في مكة وواحد طول الوقت عمال يلعب على التليفون بيفتح الواتس ايه الرسائل اللي جات له ويرد ويفتح صفحته في الفيس ايه الرسائل اللي جات له والتواصل ويرد ويفتح صفحته مش عارف فين ويتواصل يا ابني تواصل مع ربنا شويه يا ابني كفاية تواصل مع البشر شوية يا ابني كفاية تواصل مع المخلوقين شوية يا ابني اتعلم انك تتكلم مع ربنا شوية يا ابني اتعلم انك تناجي ربنا شوية يا ابني اتعلم انك تستعطف ربنا شوية تسترحم ربنا شوية تست تستنزل بركاته شوية تستنزل إعانته اتعلم انك تتكلم مع ربنا شوية بدل ما انت طول الوقت متواصل مع الآخرين إلا الله إلا الله وتيجي تتكلم مع ربنا ابكم عرفش يقول كلمتين على بعض ويأتيك نداء ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله يا أيها الذين آمنوا كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قوموا قوامين ربنا ما بيقول لك في الآية اللي معانا محور هذه الرحلة قل إنما أعظكم بواحدة كأنها إيه هي كلمة واحدة قل إنما أعظكم بواحدة هي كلمة واحدة أن تقوموا لله ربنا هنا في الآية الثانية دي بتاع سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين مش مش قوموا تبقى ايه قوام بتقوم دايما تقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع وتقوم من زمان قلت لك لما تقع ما تتمرمغش في التراب قوم اقف ونفض هدومك وامشي كلنا معذر معرضين للوقعات قلتها لكم لا يسلم احد منا من صفعات الزمن بنقع احنا بشر انا مش بطالبك انك تبقى معصوم ما بتغلطش لكن بطالبك لما تغلط توب لما تقع قوم ما تفضلش واقع وتدلك الايات على كيفية هذا القيام قوموا قال تعالى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين يعني ايه بقى قانتين طلعنا من الدرس ده ان اول حاجة ان انا اقوم تاني حاجة ان انا افهم افهم ابدأ افكر ربنا جل جلاله بيقول سبحانه وتعالى قوموا لله قانتين بداية القومة الصحيحة الجادة ان انا ابدأ افكر بيقولوا ايه في في منزلة الفكرة الفكرة ايه تلمس البصيرة لإدراك البغية تلمس البصيرة لإدراك البغية تلمس تلمس ان انا ابدا احسس انسان له بصر وبصيره البصر ده العينين والبصيره ده القلب اللي ما عندوش بصيره بيخبط بيتلخبط البصيره ان قلبي يعرف الحق هو ده الفهم ياتينا في الحلقه القادمه احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله